السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي ويعافي أخونا أحمد النجار فنسألكم الدعاء له فصلى الله أن يعافيه ويشفيه ينكأ لك عدوا ويمشي للصلاة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلبسه لباس العافية ويجعل هذا المرض كفارة له يقول الله سبحانه وتعالى في كلامه عن قوم يونس فآمنوا فمتعناهم فذكر الله سبحانه وتعالى أن ثم متعة مع الإيمان لأن هناك أقوام هناك مفهوم منتشر أن كلمة المتعة دي هي كلمة كلما ذكرت ينصرف الذهن إلى معنى سلبي وربما يكون يعني هي كلمة شوية سيئة السمعة عند كثير من الشباب فهل المتعة دائما تذكر في الأمور البعيدة عن ربنا ولا في متعة في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى لا في متعة في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى ذكرها الله هنا وتسمعونها إن شاء الله إن يسر الله غدا في هود وأنتم ترون أثر الاستغفار في طريق المتعة وفي يوم من الأيام في شاب دخل على النبي صلى الله عليه وسلم الشاب ده هو عبد الله بن عمرو فكان رايح يستفسر ويستشكل شيء فهو بيصوم كل يوم وبيقرأ القرآن كل يوم ختمة كاملة فالنبي صلى الله عليه وسلم رغبه ألا يفعل هذا وأن يقرأ القرآن في أكثر من ذلك وظل النبي يتدرج معه حتى قال اقرأه في ثلاث ليس أقل من هذا فقال كلمة عميقة جدا قال يا رسول الله دعني أستمتع بشبابي هو كان يرى المتعة في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى فهو أكيد شاف حاجة جواه هو عاش حاجة في روحه وفي قلبه وفي وجدانه جعلت ان هو يترجم الحاجة دي ان اسمها متعة سيبنا استمتع في ناس كده بتستمتع في الطاعة ودي نصيحة لأولياء الأمور إياكم ان ابنكم يكون بيستمتع في طريق الله سبحانه وتعالى ثم أنت تعرقل هذا الطريق إذا كانت متعته في بيت من بيوت الله متعته أنه يحفظ كتاب الله متعته أن يحضر المجالس التي تقربه من الله فدعه يستمتع إذا كان متعب بنتك في زي أمهات المؤمنين فأستحلفك بالله دعها تستمتع لأن في يوم من الأيام في المسجد ده في ليالي زي دي جالي واحد وقال لي أنا عاوز انكم انتوا بتعملوا برامج للشباب اللي في ثانوي وجامعه وكده لان انا عاوز حد يعمل عاوز عاوز ضروري بيئه صالحه للسن ده فقلت له انت عارف حضرتك السن ده وطبيعته والاجواء العامه والظروف كلام كتير كده قلته يعني فقال لي كلمه فهو قال لي كلمه قال لي انا معاك ميزانيه مليون وانت طالع بس اهم حاجه نعمل برامج للشباب وابني يستفيد منها طيب ليه انت حريص قوي كده واسترجعنا كده بالزمن الشاب ده دخل المسجد قبل كده وكان ده قبل كده برضه سبحان الله وحصل يعني ضيق فطلعه من المسجد كان في شاب دخل برضه مسجد ابن تيمية ولما دخل يحتك بالبيئة الصالحة فبدل ما والده يشكر الله سبحانه وتعالى ان ربنا من عليه ببيئة صالحة وهو قصر في تنشئة هذا العبد على محبة الدين بدل ما يشكر ربنا سبحانه وتعالى ويشكر أصحاب المسجد ويشكر الكلام ده المهم منع ابنه وقال له لا وبتاع هو بيحكي بيقول أنا ضغطت عليه لدرجة إن أنا إيه خليته دفعت له عشان يروح الجامعة الأمريكية ويبعد تماما عن محافظتنا وعن الناس دي حصل حاجة وهو في ثالثة جامعة عرفها الوالد ده عرف المشكلة دي وهو في ثالثة جامعة ابنه إن يعني في يوم من الأيام جاله اتصال قال له تعالى حضرتك عشان ابنك في المستشفى فالراجل جري راح لما راح المستشفى لقى ابنه ايه مصحة بتعالج من الادمان فانزعج جدا ابن مدمن فقال لي ايه فبيتكلم مع الشاب ده قال له يا عمو ابنك حضرتك من يوم ما دخل الجامعة وهو مدمن هو بيشرب من سنة اولى جامعة انا كنت فاكر ان حضراتكم عارفين عمل ايه بقى كان بيروح يبكي في المسجد يقول لهم استحلفكم بالله تعالوا خدوا ابني بعد ايه وانت فاكر ان الموضوع ده بيبقى بالسهولة كده لا في ملفات اللي بيغرق انت خلاص واسأل الله ان يعفو على الجميع وي- ويهدي الجميع بس احيانا الله سيقدر عليك تدفع فاتورة فاتورة انك حجبت النور عن بنتك فاتورة انك بعدت النور عن ابنك وده مش هيعدي هتدفعه وهتدفعه بالغالي ودايما تكاليف العلاج عشرين ضعف الا اينا الا اينا علاج اصلا عشرين ضعف تكاليف البناء صدقوني انا لو بيجي لي 100 استشارة اسبوعيا نصها في الانحرافات الاخلاقية والحاجات المتعلقة بالشهوة ومتعلقة بايه بالامور دي وتقريبا 75% منهم من أسر مؤدبة ظاهرا اللي هو يقول لك إيه الالتزام المصري المحترم لا يا جماعة إحنا حاليا في زمن الفتنة خطافة شوف الجيل اللي هو جيل 2010 اللي هو 2005 2010 ده عشان يتفرج على حاجة غلط كان بيتعب ويرهق عشان يقابل كان يتعب جينا 2000 ده كان يتعب خالص النهارده لا الموضوع أبسط من أي حاجة ولذلك ابنك لو اتشقلب لو اتشقلب كده خلاص لا تمكنه من الموبايل تحت 12 سنة ويوم ما تمكنه لازم بكنترول ضيق عليه عشان ما تجيش تدفع فاتورة مش هتبقى قدها وتسعين في المية من اللي بيقعوا مش بيقع قاصد ده هي حاجة ظهرت قدامي فضول راح ما رجعش على فكرة الفضول اللي عند ابنك هو كان عندك وانت زمان بس انت كان الفضول ما بتعرفش تسقيه هتسقيه ازاي الدنيا متقفلة هو النهاردة هيسقيه ازاي كو- بيتفرج على مح... كون جور جون محمد صلاح في اكتر من كده حاجة عادية يروح طالع له ده بيلعب لعبة يروح طالع له ده وعادي هتبقى حضرتك اسمك عبد الرحمن ومراتك اسمها خديجة ومراتك اسمها عائشة وانت اسلم والولد اسمه ميسرة وهتلاقي المشاكل دي عشان تبقى اوعى بس تكون فاكر اصل يا جماعه النار بتحرق صح في حد يعرف نار في مدينتي ما بتحرقش هو في واحد يقول لك كده بس انا سبحان الله انا اعرف ان في نار في مدينتي ما بتحرقش ده في نار مش عارف في المنصوره بتلسع لسعه خفيفه النار من خصائصها ايه بتحرق صح النبي صلى الله عليه وسلم قال لك على حاجات ويحك لا تفتح تفتحش الباب ده لان ده الزحليه بتاعت دريم بارك هتاخد اول درجة اه ودايما الطريق ده انت بتتحكم في الخطوة الاولى بس عارفين اللي واقف على الصخرة واحد واقف على جبل وفتحته طوبة فقعد امال يلخلخها كده فيجي واحد يقول له يا ابني اهدى يا ابني يا ابني هتقع يا بلعب اول هو بيم... هو ما... هو يتحكم في الخطوة الاولى بعد كده اول ما تلف وتتدحرج يقدر يمسكها راحت منك هو في طرق كده ابنك اول ما هيتدحرج هيروح منك في حل في حلول بس عشان تبقى انت عارف ان في في واحد ممكن تلحقه في الدرجة الأولى من السرطان وفي واحد لا ده كيماوي وإشعاعي وموال وهنتعب وهتدفع الدفع ده ممكن يتعطل سنة واثنين وثلاثة ممكن يدخل في إشكالات ضخمة جدا معقدة فكرية ونفسية والكلام ده كله ويبقى من الأول احترم بقى احترم طريق ربنا فآمنوا فمتعناهم فالطريق ده فيه متعة اه فيه متعة فهو عمرو بيقول له ايه دعني استمتع بشبابي يا رسول الله ان هما عاوز يقول لنا عمرو بن العاص عبد الله بن عمرو بيقول لنا ان الطريق ده فيه متعة عارفين اكبر دليل على كلام عمرو ايه القعدة اللي انتوا قاعدينها ايه اللي مقعدك يعني من المغرب لغاية دلوقتي وهاتك يا صلاة 21 ركعة امبارح والنهاردة 19 ركعة وضغط ودرس ولقاء وجلسة شروق وبتاع ومصدع وصايم ايه اللي مقعدك هنا؟ هي حاجة واحدة الحاجة الخفية انك مستمتع فالطريق ده فيه متعة والفرق بين متعة الآخرة ومتعة الدنيا متعة الدنيا هي متعة جسد لكن متعة الآخرة متعة روح وهي دي المفتقدة عشان كده عائشة رضي الله عنها تقول ما تمتع الأشرار والفجار بمتعة إلا وتمتع الأبرار بها وزادوا طاعة الله زادوا عليها طاعة الله إن بعض الإخوة ممكن يكون فاكر إن أهل الاستقامة دول الله يعينهم يعني يعني الأخ إسلام ومحمد دول على طول كده حياتهم يعني يوميا يصحى يروح يصلي وزوجته تخش عليه وقاعد يصلي وبتعمل ايه بجيب الاعراف بيجيب ايه يا عم الحاج والصبح بيراجع والكلام ده كله لا يا جماعه ناس بتلعب وبتجري وبتضحك وبتاع والكلام ده كله والاسلام ده لعيب يعني فلا بنلعب وبيجروا وبيتحركوا وبيعملوا كل اللي نفسهم فيه كل ان اهل الصلاح وكل اللي بيلعبوا ما من متعه اهل الشر يفعلونها الا ودول بيعملوها بس بيعملوها ايه بيعملوها بما لا يخالف شرع الله تفكر ان الناس دي تحتسب ان المصيف هيكون في الاخره لا بيصيفوا وصيفوا في المكان اللي احلى من المكان اللي انت بتروح فيه واكاد اجزم واقسم على هذا خلاص الاماكن اه في اماكن في اماكن انت بتخرج وتتفسح فيها والكلام ده كله وافضل بكتير من الاماكن بس هو سبحان الله هو الشيطان سول لك هذا الامر النهارده سريعا هيتكلم في قصه شاب الشاب ده كان بيعاني بمتعه في الحرام وبعدين عدلها وظبطها في الحلال الشاب ده كان والده صحابي من المهاجرين والده قيل انه ايه مات في بدر او بعد قليل هو ليه ولد الولد ده كان ما شاء الله جسمه قوي وكان صحة يعني تشوفه تقول ده بيلعب جيم في قباء كان اسمه مرسد مرسد ده كان عنده زمان قبل الإسلام ذنب سميه بقى ذنب سميه عادة سميه حياة دي حياتهم رحمكم الله مرسد ابن أبي مرثد الغنوي ده كان زمان مرتبط نفسيا ببنت وتعلق بيها والبنت دي اسمها عناق خلاص ومرثد كان بيحبها جدا لكن سبحان الله لما أسلم خلاص بيقطع الصفحة زي واحد دخل التهجد خلاص يقطع الصفحة أو تتمسح صبورة كده مليانة شخبطة بتمسك كده ايه منديل وتمسح فدبة بيضة من جمال طريق ربنا ان هي مش تكون بيضة لا بيقلب لك الفحم ده والحريقة دي والجنينة اللي اتحرقت بي- بي- بيقلبها حدائق ذات بهجة شوف كده ايه الجمال دي حديقة اه دي حديقتك انت انت اللي زارع الحاجات دي اه هو يجملك هكذا سبحانه وتعالى فمرسد مسح الماضي وأزاله وبعدين هو عنده عاطفة حب فكان مفرغها فين أصل كل واحد مننا ربنا لما خلقه خلقه بأشياء بلت إن كده فيه فخلق عنك إنك تحزن وخلق عندك مشاعر حب ومشاعر خوف ومشاعر حزن ومشاعر قلق وتوتر لو ما وجهتش المشاعر دي فيما يريد الله هتروح لغير مرادات الله فربنا خلق عندك مشاعر الحب إنك بتحب طاقة الحب دي هتروح فين في ناس بيروح إيه؟ رميها في طريق ليس طريق الله سبحانه وتعالى ويدنه بقى معذب وكل من تعلقت به وأحببته على غير مراد الله احفظوا الجملة دي بتاعت ابن القيم عذبت به ولا بد يعني ابن القيم بيقول لك الموضوع ده ما فيهوش استثناء انت ماشي مع بنت ومتعلق بيها والبنت دي في غير مرادات الله والله ده بتحبني وما بتنامش الا على صوتي قول لنفسك فيه بس في النهاية لازم تبقى مدرك ال- الإدراك ده هتعذب بها ولا بد وانت هتتعذبي بيه ولا بد ليه حتى يفرغ الله سبحانه وتعالى قلبك له فيقول لك هذا الطريق الذي تركتنا لأجله هو ده طريق انت تعلقت بالمال صح أعذبك بالمال ما تعرفش تنام عنده ديون وهنا مكاسب وهنا أرباح ويجري ويروح ويعمل ومين اللي عمل والمحاسب وبتاع تتعذب بيه مش انت تعلقت بيه أكلك إليه تتعذب بيه حتى تؤثر الله سبحانه وتعالى وترجع تاني فهو عنده طاقة الحب دي هيوديها فين الطاقة دي لازم يوديها في اتجاه هيوديها فين والذين امنوا وشدوا حبا طب ده كده في حب لله وحب للنبي بس انا عندي شو عندي طاقة لازم اشغل نفسي فبدأ يعمل وجه المشاعر دي والعاطفة دي تجاه الأخوة في الله واللي مش بلاقي اللي مش بيحب حد بيحب على نفسه خلاص بدانه بقى ايه خلاص بقى بيلاقي ايه عاوز والكل جعان الكل جعان واحد يقول محدش حاسس بيا الا هي وهي تقول محدش حاسس بيا الوحيد اللي فهمني فالكل عنده ايه الجوع ده الجوع ده لو ما تسدش بطريق صح انت حر ولذلك معظم الفتيات اللي بيبقى عندهم جوع زي كده لازم يشبعوا الحاجة دي من المحارم الأب والأخ يحاول دايما يسعدها لأن هي لو النهاردة ما خدتش الجانب ده هتاخده من غيرها أو على الأقل هتبقى مؤهلة جدا إن هي تتخطف في حاجة زي كده مرصد وجه العاطفة بتاعته دي تجاه عمل لدين الله ايه هو بعد احد اتأثر مسلمين بدأ هو يحط على عاتقه المسلمين المت- المأثورين والأسرة هيبدأ هو يجيبهم وبدأ يتفق مع النبي في المهمة الخاصة دي ايه هي المهمة دي ان يخترق جهاز مكة ويتسلى الخفية ويروح يجيبهم ويجي دي مهمة انقاذ حياة وموت صح في يوم من الايام كان اتفق مع واحد عجوز كبير مش هيقدر يتحرك لوحده قال له انا هاجي في وقت كذا وهاجي اخدك وراح وهو بقى بيتخفف وماشي في الظلام شافته مين عناق عناق في بعض كتب السير أنها رأته من ظله الحب يجيب لك يقول لك والله العظيم ده أثر هيثم طب أنت عارفة إزاي لا ده عشرة عمر فعارفاه منين من الظل قالت الش- الشكل ده مرصد فقالت مرصد ما هو من زمان بقى ما شافته بقى وقال لها رحت اعتكفت وبتاع والجو ليه خلاص بقى قالت له مرصد فقال عناق ما هو برضه كله عارف صوت بعضه خلاص فقالت له ايه بقى ما هي عاوزه تكافئه واحنا من زمان والذكريات والكلام ده كله سايبني انت الفتره اللي فاتت دي كلها وبتاع والكلام ده كله يا سيدي ماشي خليك في الاسلام بس برضه ما تضيعش ايه العلاقه القديمه فقالت له ايه ما قالتش بقى عايزين نتكلم مع بعض وبتاع هي دخلت دوري قالت له بت عندنا الليله انت النهارده ايه هتبات عندنا اوعى تقول يا بخت وانت قاعد كده في جو ايماني وبتاع فتضيع فهما في الوزر سواء اسحب وارجع يا بخته بعد ما خد الطريق ده مرثد قال لها يا عناق إن الله حرم الزنا هو عارف السك هي هو هي قالت له تعالى نعمل كده بس هو عارف ايه ان النار بتحرق خلاص واحد يقول لك والله العظيم شوف احنا بقالنا ثلاث سنين ما غلطناش الشيطان اصلا واقف له على المنبر امال يضحك ليه لانه بيقول له ده انت باقي لك اسبوع وهجيب سفيان فده وانا سبحان الله انا تقريبا من 2004 ممكن ايه بجاوب على بعض الاستفسارات بتاعه الشباب وكده لا اذكر يوما ما ان في واحد اتزحلق في الطريق ده وكان ناوي يتزحلق اكيد في بس انا اللي مروا عليا ولا واحد كان واخد قرار انه يغلط الغلطه دي والكل بيقول لي معلش يا شيخ انا غير لو انا واثق فيك انا مش واثق في الشيطان لان ما خلى رجل وامراه الا وكان الشيطان ايه المأذون ماشي وهيجيب لك مبرر وعادي جدا تبقى ملتحي وهي منتقبه واحنا بنتعاون على ايه على البر والتقوى وناوي يتجوزني عشان كده انا حتى المخطوبين كان في في حاجات مباحه بسبب ان المباح ده بيروح في اتجاه تاني انا بقيت اي حد يستشيرني في موضوع الخطوبه اقول له نرجع 30 سنه ورا اللي هو ايه تروح مره واتنين عجبتك اه تمام يا حاج اه بسم الله بقى اما تيجي تكتب كتابك تبقى تقعد معاك عاوز افهمها والله لو قعدتوا 20 سنه مع بعض مش هتفهمها الا اذا ايه انتوا يعني مش كل واحد منكم قال انا اتدبست بعضكم قال انا اتدبست وهم بيقولوا ان هم اتدبسوا كتير بيقول كده يقول لك والله اقسم بالله كان طالع بالابوار وخارج مش عارف بايه وكان ما شاء الله وايه بقى وحماتي وانت امي بعد امي ولازم اوصلك وكان بلسم صح بس كان بلسم مسموم بعد الزواج عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم خيركم لأهله ليه؟ يعني شوف أنت متجمل إزاي قدامي تخش البيت عادي جدا ممكن تلبس حاجات يعني من ه- من بره الله الله ومن جوه يعلم الله صح؟ بتدخل يعني عشان كده من الحاجات ال- اللي فرق بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم ان انت النهارده اما تيجي تخرج بتتعطر وتتزين للناس اللي بره طب ما تيجي تخش بعرقك ومرقك وحياتك وكربك كان النبي اذا دخل بيته قبل ان يدخل يستاك صلى الله عليه وسلم يستعمل السواك ليه؟ النووي بيقول سبب معين ابقى اقوله لكم بعدين. قول انت عندك كام سنه؟ اجابه صحيحه لسنك لان الملائكه بتتاذى مما يتاذى منه بني ادم. آه حلو ماشي. ف نرجع بقى كنا بنقول ايه؟ تودتنا في حته ثانيه خالص. بيت عند بيت انت. فهي قالت له ايه؟ بيت عندنا الليله. هو كان فاهم كويس قوي ان الطريق ده اخره كده. ولذلك دايما بنصح الشباب وال- طبعا بس انا اقفل موضوع الخطوبه عشان ما حدش يقدر ياخد مني كلام اي بنت بتتواصل مع ولد على الخاص على الكلام ده كله بتبدأ بيه آه، كيف حالك الحمد لله السلام عليكم والدك موجود طب ممكن اكلم عمه طب بتكلم عمه على طول لا هو لازم الشيطان يقول له خلي بالك اصل شوف ربنا قال ايه خطوات ولا الشيطان لا تتبع خطوات ولا الشيطان خطوات الشيطان الشيطان مش بيقول لك خش كده هو مع عناق عشان الموضوع شركي فداخل معاه ايه خلاص الموضوع متخلص مع عناق لكن انت بيبدا معاك ايه ذكره لا صليت الفجر لا والله فاتتني لا خلاص انا الساعه 2 بالليل هرن كل يوم الفجر ماشي ومرة في التانية في التالتة في الرابعة ومش عارف ايه مرة ضحكة مرة قلب مرة ابتسامة مرة مش عارف ايه والكلام ده كله انا نسيت شكلك يا ابني نسيت شكلك انت كنت من شهر شايف رؤية مرتين وديتك تيجي ومامتك جت قبلها واختك جت وكله رفع تقرير وانت مش هتمثل ده انت في الرؤية خدت صورة خلسة يقول لك نسيت شكلك وعاوز اشوفك بشعرك وعاوز مش عارف الكلام ده كله الكلام ده في وقت ما ممكن يعدي فقهيا بطريقة ما بس السياق ده انا بقول لك مدمر وبنرجع بقى مشاكل ما انت انت بت- انت بتشوف الوش ده الناس اللي بيستشاروا بيشوفوا الوش التاني اللي ورا الستارة اللي ورا الستارة بتحصل مشاكل كتير قوي يكفي ان هي فرغت عاطفة الحب دي والتعلق دي وحصل اصل يا جماعة كثرة المساس بتجيب الارتباط ده كثرة الكلام والحواديت دي والكلام ده كله ودون ما حد يسمعنا تلت اللي قاعدين اللي مخطوبين الخاطبين والمخطوبين فاهمين الكلام ده كويس قوي امال يدوا لايك بقلبهم كده صح كلامه صح هيجي في يوم من الايام يسيبها مش قادره ومش عارف ايه وهو مش قادر والدنيا وبتاع بسبب ايه ان الحاجه الغاليه اللي عندها مشاعر الحب بدات تنفسها عشان كده ان كنت فعلا صاحب مروءه وراجل والبنت دي عاجباك حافظ على مشاعرها وسيبها سيبها مقفول لغايه بقى ما خلاص تعزم العزم اكتب كتابك وقعد ست سنين يا سيدي نرجع لعناق هات له بيت عندنا الليله هو خلاص فاهم كويس قوي قال لها ان الله حرم الزنا قالت له نعم يعني انت من يومين اتهجدت هتيجي تقول لي بقى لا والله ده الغناء وما ينفعش اكلمك عشان انت احنا مخطوبين لا وانت مش محرم ليا الكلام ده فراحت قالت ايه يا اهل مكه ربنا يكفيك شر امرأة تنتقم منك شوف وانا قلت لك عز باباه عشان كده عما يحصل ارتباطات وتيجي يحصل انفصال تقول لك ايه لازم انتقم منه كل اللي بيضحك هو عارف قصة وساكت وس... ربنا يسترنا وإياكم فقالت يا أهل مكة أدركوا أسيركم فسمى رجل يأخذ الأسرة عشان تعرف ان الحب ده شهواني على طول دخلت يوسف السجن طب لو هي بتحبه تأذيه كده اللي بيحب حد ما يأذيهوش فعلا والله فعلا هو عمره ما أذاني دي برضو من ضمن الحاجات تقول لي والله العظيم يا شيخ أنا بحبه موت وعمره ما أذاني هو ممكن يكون ظاهرا عمره ما أذاك الأذى اللي انت تقصديه بس هو عمل أذى خفي انت مش هتفوقي إلا بعد 20 سنة وبصوا يا جماعة الطريق ده الزواج ليس توبة تجب ما قبلها يقول لك احنا كنا خمس سنين مع بعض في الجامعة وخلاص اتجوزنا يعني اتجوزتوا خمس سنين كانت معاصي دي انت تبت منها ما خلاص اتجوزنا لا الزواج ليس توبة انت عصيتي ربنا خمس سنين لازم تتوبي من ده وهقول وقاية للبنات اللي لسه في البداية عشان ياخدوا بالهم من كلامي كويس مفيش واحد مهما كان هتدنك غالية في عينيه بعد الزواج وكنت ماشية معاه غ- ايه قبل الجواز انسي مهما دنك يقول لك والله العظيم سيبك من كلام الشيخ طب احنا احنا مش متجوزين بقالنا 10 سنين طول عمره لو هو راجل دي مهمة جدا لو هو راجل وعنده غيرة هيبقى عنده الحتة دي يعني ممكن يكون مقصر في الصلاة بس راجل يعني الذكورة عنده الغيرة موجودة لكن بقى لو راحت احنا بنتكلم عن الرجالة اللي عندهم ايه الحد الأدنى من الغيرة طول عمره هيشوفك إلا إذا وفقت في توبة حقيقية مما مضى يجمل الله سيرتك في ايه في قلبه وإلا طول عمره عارف يقول لك ايه احنا هننسى ده احنا خمس سنين تيجي تقول له لا لا ما ينفعش نعمل كده لا ده ده غلط ما ينفعش اعمل كده لا غلط طب ونقول يا جماعه لغايه ستة ستة طب ده كان ايه لا وطول عمره اما تمسك الموبايل بعد الساعه واحدة بالليل تكلمي اختك عادي بس قاعده عمال تهزري وتبتسمي وتقفلي كده وت... وت... هيروح كابس عليكي وريني الموبايل وهيدنه يعسعس ويحاول يفتش ليه القديم وهي كده بالمناسبه اوعى تكون فاكر ان الموضوع لا هي برضه هدنها شايفاك طول عمرك خاين للأمانة طول عمرك عمرك ما هتتعدل إلا لما تشوفك فعلا تبت توبة حقيقية ليه؟ لأنك أنت خنت الأمانة أمانة إيه؟ أمانة إن الإسلام ائتمنك على عرض بنت وانت ما إيه خنت الأمانة دي انعد المطب العالي ده فقالت يا أهل مكة إن أسيركم الحقوا الأسرة الأسرة بتاعتهم قال فانطلق علي ثمانية رجل ثمانية طالعين ورايا جري ما هم كل شوية لا واحد اتسلت مين اللي بيخطف العيال فعرفوا بقى مين النجم ده ده انهم يجروا وهو يجري يجري لغايه ما دخل جبل واستخبى في كهف ده انهم يدوروا وبتاع مش لاقوه شوف البلاء حتى بال احدهم وسقط بوله على مرثد بس شوف المعجزه ان الله اعماهم كما اعماهم مع النبي في الغار مرثد يعمل ايه بقى لو انت مكانه اخلع يا عم صح يدخل تاني بطوله مغامره ويحاول يخترق تاني المدينه مكه ويروح يجيبه وراح فعلا جابه وخده وشالوا إلى المدينة على كتفه بس هو طول الطريق في حاجة شغلاه بيت عندنا الليلة دي ويا مرصد وبتاع ضربت على الوتر القديم فتحت ضغطت link كده جابت ال hard الستة جيجا فهو حطه قدام منه طب وايه اللي فيها طب ما هو ممكن طب فراح للنبي صلى الله عليه وسلم وده جميل انك يكون عندك حد بترجع له فقال له يا رسول الله طبعا هو قال حر... ان الله حرم الزنا يبقى الزنا ايه محرم فقال له يا رسول الله أنكح عناقة أتجوزها فسكت النبي صلى الله عليه وسلم هل سكت النبي يريد ألا يكسر هذا القلب ويريد أن يهيئه كده الأول ولا قدر الله أن يسكت النبي حتى يجبر قلب مرثد الوحي لأنه هو دايس قوي على مشاعره دبحها بسكينة لا أنا ده طريق ربنا آه أيا كانت مشاعري تحت رجلي أصلا تحت رجلي فمرثد لما قال كده للنبي فسكت النبي فنزل الوحي ومنه والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك فالموضوع إيه؟ النور قطع يعمل إيه بقى مرثد؟ يروح بقى عند أبو عبيدة بن جراح مالك يا مرثد؟ ما هيش مهموم بس ادعي لي ادعي لي وروح معايا إيه يا عم في إيه؟ آه ما فيش وبتاع أنا عاوز أبو بكر يرقيني وعارف بقى طول ما هو ماشي وجاي متأخر وكل شوية يعيط والنبي و... ايه يا مرسى وايات الجنة بيعيط وايات النار وبتاع وما عادش يقعد مع الصحابة وما عادش بتاع وبيقعد في البيت كتير ما اصلا انا فاصل محدش حاسس بيا انا جوايا نار صح وايه ده انه بقى يخش في ال mood ده ويروح حاطط بقى اعناق دي كعبة ويطوف حواليها حياته بقى وبتاع ومش عارف ايه ويدبل وما بياكلش يا ابني كل لا لا وتلاقي بقى الحاج يا حاج خلاص طب ما نعدي يا ست ازاي ده بنت صعبه خالص يا حاج ابنك بيموت والواد خلاص هيضيع لا ما تنسوش اللي هو الطاقه دي هو موجهها فعشان التوجيه ده وشاغل نفسه بيرتاح وفي ذنوب يا جماعه انت لازم يحصل عليك كنترول فيها عشان مناعتك فيها ضعيفه ما بدكش تقول ايه انا حاولت وبقى لا لازم تستعين بحد ثقه حكيم امين فمرصد لغى الموضوع من دماغه وداس على مشاعره وثبت وايه اللي حصل في حدود 18 شهر كان على سارية ومات شهيدا تعالوا نشوف بقى مرصد كسب ايه لما ترك وداس على نفسه ولو كان استسلم كان راح فين مرصد كسب ايه واحد الشهادة صح كسب الشهادة كسب الكرامة لان الابواب دي يا جماعة الذنب ده اللي بيقع فيه وما يتوبش توبة حقيقية يبتلى بالفقر احنا نكلمك في الدنيا والآخرة بقى موضوع تاني فقر ضيق صدر وأي واحد في الملفات دي يبقى عارف ان هو إلى الآن محتاج حد يساعده في التوبة محتاج ان هو يتوب ولازم يساعد نفسه ويسلم يعني خلاص لو ه... في ناس يا جماعة زي عكرمة كان بيخلي ابن عباس يربطه في سارية المسجد اقعد ابو لبابة ربط نفسه في السارية قال انا انا انا خلاص مش هتحرك في اوقات انك لازم يبقى في شدة على نفسك اقف فضيق في النفسية تلاقي دايما في مشكلة جوه والامراض لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الا ايه ما فشت هذه الفاحشة الا ابتلاهم الله بالاوجاع التي لم تكن وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللي يبتلى بالفاحشة دي سلط الله عليه الموت فتلاقي عمره نفسه بيحتضر كل اللي انا بقوله ده عشان ما يتحسبش في غير مكانه ده على غير التائبين أما اللي تابوا ده موضوع تاني خالص ليه بقوا بضغط في الموضوع ده عشان تبقى انتوا عارفين ان الموضوع ده يا جماعة كان مرصد ممكن يقول انا بعمل اعمال كبيرة ورايح جاي واسرة وان شاء الله كل ده في ميزان حسناتي لان الشيطان هيوصل لك ان الملف ده سهل جدا لا ساء سبيلا الملف ده اللي بيقع فيه مش سهل يكفي عذاب القبر فرن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فرن ساشع كده فرن قد الجامع ده ضيق من أعلاه واسع من أدناه في ولعة وفي ناس بتطير من الولعة والولعة دي بتيجي فين في مكان عفتهم من تحت فيطلعوا يطلعوا يطلعوا ويصوتوا وضوضوا فخلاص هيطلعوا عند الفواهة يروحوا النار هادية يروحوا نازلين تولع تاني ويروحوا نازلين وهكذا ايه بقى ايه مين بقى هتضيع حياتك عشان الموضوع ده والموضوع ده بيبدأ منين يا جماعة والعين تزني بيبدأ بالعين واللسان يزني بيبدأ بالكلام اوعى تكون فاكر الموضوع ده اللي هو ايه الاخر لا فمرصد رضي الله عنه كسب كرامته لنفسه كسب الشهادة كسب النور ده انه محافظ عليه تخيل لو مرصد كان وقع في المشكلة دي وقدرا ان هو هيقابل ربنا بعد سنتين حياتك يا مرصد بعد الهجرة وبعد الكلام ده كله تقابل ربنا كده فقصة مرصد نستفيد منها يا جماعة ان مهما كان في متعة في الماضي متعة الحاضر ومتعة الطاعة مختلفة وتخلي اللي زي مرصد ده يدوس وينسى ولا في بقى مشكلة نفسية ولا انا فاصل ومش عارف ايه ومحدش حاسس بيا لا انا مشغول فاللي واقع في اي حاجة من الحاجات دي لازم يشغل نفسه صح فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علي وعليكم بالمتعة الحلال وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعنا وإياكم متاعا حسنا ويجعلنا ممن آمنوا فمتعهم الله سبحانه وتعالى هو يمن علي وعليكم بحسن العمل حسن الخلق وحسن الختام وجزاكم الله خيرا